أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة السادسة والعشرين من خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا التداعيات الخطيرة لوفاة البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله شفنا الصراعات التي تمت بين الإخوة والأعمام وشفنا وصول العادل أخو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى منصب الحاكم لكل الأمة الإسلامية بعد تسع سنوات كاملة من الصراع بينه وبين أولاد أخيه وبين بين إخوانه العادل الحقيقة كان شخصية جيدة ليست يعني على مستوى صلاح الدين الايوبي لكنه كان افضل حالا من كل من تصارع معه ولما وصل الى يعني كرسي الحكم ووحد مصر والشام في كيان واحد قلنا ان ان شاء الله هيحصل نوع من التطور لصالح الامه الاسلاميه لكن طبعا حصل تهييج لاوروبا ومحاولة يعني إنشاء حملة صليبية رابعة لكن بفضل الله الحملة الصليبية الرابعة كما ذكرنا توجهت إلى القسطنطينية وكفى الله عز وجل المؤمنين شرها وبدأ العادل يوطد الأمور في مملكته وقعد يحكم البلاد من سنة 598 لسنة 615 هجرية وده بيوافق 1218 ميلادية اللي هي السنة اللي انتهى فيها حكم العادل في لبلاد مصر والشام المشكلة في عهد العاهد العادل أن طول هذه الفترة مع أنها فترة طويلة استطاع أن يوحد فيها البلاد لم يتقدم بحرب فاصلة مع الصليبيين وقلنا ان التداعيات الخطيرة برضو لوفاة صلاح الدين الايوبي هو استقرار مملكة بيت المقدس في الساحل الفلسطيني والساحل اللبناني من يافا لحد مدينة صور وطبعا ده استقرار غير مفهوم لان القوى الصليبيه كانت قد ضعفت جدا بعد رحيل ريتشارد قلب الاسد وفليب اوجست وبعد توجه الحمله الصليبيه الرابعه الى القسطنطينيه كان مفروض على العادل ان يهاجم هذه البقايا الصليبيه حتى لا تتوسع من جديد وتنتشر قوتها من جديد وحتى لا تاتي الحملات الصليبيه المتتاليه عليها فتكون مددا لها وتأييدا لها فما حصلش للاسف الشديد هذا الامر وكان كل انشغال العادل بتوطيد الملك لان كان في طبعا زي ما قلنا قلاقل وصراعات داخليه في داخل المملكه الاسلاميه. كان نتيجه الكلام ده كله ان قامت حمله صليبيه خامسه على العالم الاسلامي والكلام ده كان سنه 615 من الهجره وهذه الحملة الصليبية كانت قوية جدا وكان فيها مشترك مع الجيوش الأوروبية جيش من قبرص وقبرص طبعا كانت تحكم بالصليبيين وكان على رأس هذه الجيوش ملك قبرص شخصيا ونزلت هذه الحملة إلى منطقة الشام وطبعا هدفها أنها تصل إلى القدس العادل لما سمع بهذه الأخبار ترك مصر مباشرة وتوجه إلى فلسطين للدفاع عن القدس لكن وجد أن الأعداد الصليبية أكبر بكثير من قوته فتوجه إلى دمشق ليجمع الأعداد من هناك فعلمت القوات الصليبية باختفاء العادل من مصر يعني العادل مقر حكمه الرئيسي دلوقتي هو مصر فلما ساب مصر وتوجه إلى الشام غيرت الحملة الصليبية الخامسة وجهتها وتركت بلاد الشام وذهبت إلى مصر الخالية الآن من زعيمها وزعيم مملكة مصر والشام وكان العادل قد ترك فيها ابنه الكامل والكامل هذا للأسف الشديد كان ضعيف وكان ما عندوش شخصية قوية كشخصية أبيه لكن كان بيتولى الأمور في مصر فنزلت الجيوش الصليبية على ميناء دمياط وميناء دمياط في ذلك الوقت كان هو الميناء الرئيسي للدولة المصرية واستطاعت أن تسقط ميناء دمياط بسبعين ألف فارس و400 ألف راجل طبعا دي قوة عسكرية ضخمة استطاعت أن تسقط البرج أولا برج دمياط اللي هو بيسيطر على المدينة ثم بعد ذلك أسقطت المدينة بكاملها وللأسف الشديد في هذا الوقت وصلت الأنباء بوفاة العادل في دمشق طبعا دي كانت أزمة كبيرة جدا لأن هذا حدث في وقت يعني احتلال دمياط وقدوم جيوش ضخمة واهتزت الأمة الإسلامية اهتزازا كبيرا وبالذات إن, إن الكامل ليس على مستوى أبيه وحصل انسياح للجيش الصليبي في داخل مصر وأسس الكامل مدينة سماها مدينة المنصورة وهي مدينة المنصورة المعروفة حاليا في الطريق على النيل حتى يعترض طريق القوات الصليبية المتجهة من دمياط إلى القاهرة عاصمة الدولة الإسلامية في مصر وأسس مدينة المنصورة سنة 617 لكن للأسف الشديد برضه حصلت صراعات داخلية في داخل آه، مصر وفي داخل العالم الإسلامي على الحكم بعد وفاة العادل وكان الصراع بين الكامل وبين إخوانه بين الكامل وبين الفائز وبين المعظم عيسى والثلاثة أخوات من أولاد آه، العادل أشقاء لكن حصل بينهم صراع المهم ان الموضوع في الاخر وصل الى آه، صدام بين القوات الاسلاميه وبين القوات الصليبيه على حدود المنصوره الكامل لما لقى هذه الاوضاع عرض عرض على الجيوش الصليبيه الحقيقه العرض مخزي جدا تقدم به الكامل ليخرج من ازمه احتلال الصليبيين الى مصر شوفوا قال ايه قال يسلم للصليبيين عسقلان عسقلان الآن كانت في يد المسلمين في فلسطين وطبرية وجبلة في لبنان واللاذقية في سوريا وسائر الأماكن التي فتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في فلسطين بل ويسلم القدس لهم على أن يخرجوا من ميناء دمياط طبعا عرض في منتهى الخزي وعمل هذا العرض حتى لا يلتقي مع ال- الصليبيين في موقعه لكن سبحان الله آه، بلاجيوس اللي هو كان قائد ال- ال- الديني ل- ل- للجيوش الصليبيه اللي هو كان مبعوث البابا ال- الاوروبي رفض هذا العرض لان آه، لان آه، الكامل اشترط ان هو يسلم كل هذه الاماكن الا الكرك والشوبك وطبعا قلعتي الكرك والشبك قلع قلاع حصينه الموجوده في الاردن واشمعنى الاثنين دولت بالذات اللي قال احتفظ بيهم مش عشان قوتهم ومش عشان يسترجع من جديد الهجوم على الصليبيين لا عشان دولت ارث خاص له من صلاح الدين هكذا قال ان دي املاك خاصه فمش عايز يتنازل عنها لكن كل اللي اتنازل عنه ده مفيش مشكله بما فيها القدس ما كانش عنده مشكله في هذا الامر رفض بلاجيوس واصر ان هو ياخد كمان حصن الكرك وحصن الشوبك وعند اعتراض ال- الكامل على هذا الامر آه، دارت المعركه بين الفريقين وسبحان الله حفظ الله عز وجل المسلمين يعني بدعوات الفقراء والضعفاء والبسطاء من أمة الإسلام وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا على الصليبيين بعد هذا الاتفاق المغزي الذي فعله وبالتالي هزم الصليبيون وطلبوا أن يعودوا إلى بلادهم حتى دون أن يأخذوا شيئا وحفظ الله بلاد القدس وبلاد آه، فلسطين فترة من الزمن لكن شفنا طبعا الأوضاع وشفنا طبيعة الكامل وشفنا طبيعة الوضع بعد وفاة العادل اللي هو كان خليفة صلاح الدين الأيوبي في سنة 624 من الهجرة استنفر الأوروبيون حملة صليبية سادسة وكان على رأس هذه الحملة فريدريك آه، الثاني ملك ألمانيا وملك آه، فرنسا وهذا الرجل كان على خلاف مع ال- آه، البابا وكان البابا كان أعلن حرمان هذا ال- الملك من الجنة طبعا دي كانت مصيبة كبيرة جدا بالنسبة له لأن هذا يعوق إعا- آه، طاعة الشعب الألماني والنمساوي إلى آه، فريدريك الثاني ومن ثم أراد أن يكفر عن هذا الحرمان الذي آه، أوقعه عليه البابا فقرر أن يقوم بقيادة الحملة الصليبية السادسة على العالم الإسلامي لكن ما كانش متحمس أبدا لهذه الحرب وهو ما كانش أصلا مقتنع بالنصرانية وكان تقدر تسميه علماني غير مقتنع بالدين آه، بالكلية فقام بحملة صليبية بسيطة جدا جدا قام ب 500 واحد فقط تخيلوا جيش جاي من اوروبا للعالم الاسلامي عشان يحرر آه، القدس من ايدي المسلمين كما يزعم ومعاه 500 مقاتل وصل الى بلاد العالم الاسلامي ولما وصل الى العالم الاسلامي سبحان الله وجد المسلمين في صراع على الحكم وفي تنافس ما بين القاهره وبين دمشق وصراعات مستديمه والكامل مره تانية يعرض على فريدريك آه، الثاني ملك النمسا وألمانيا أن يسلمه القدس هكذا دون قتال وبلا ثمن على أن يعود إلى بلاده مع أنه جايب 500 مقاتل لكن طبعا لوجود الأزمة الداخلية فمش عايز يدخل في صراع آخر مع الصليبيين فأعطاه آه، القدس في نظير أن يعود إلى بلاده وبالفعل تسلم فريدريك الثاني القدس ب 500 مقاتل سنة 624 من الهجرة أو 625 من الهجرة وده بيوافق 1228 من الميلاد مصدقين الكلام ده فعلا ده حصل وسلم القدس بعد آه، تحريرها على يد صلاح الدين ب 43 سنة اتحررت سنة 583 وسلمها سنة 525 أو 526 من الهجرة كارثة كبيرة جدا وفي هذا التسليم اشترط ان اشترط الكامل وكانه يحفظ عقائد المسلمين ويحفظ دين المسلمين اشترط الا يعطى الصليبيون المسجد الاقصى وقبه الصخر فقلص القضية جدا جدا جعلها فقط في المسجد الأقصى وفقط في قبة الصخرة ومش مشكلة ياخدوا القدس كلها ومش مشكلة ياخدوا فلسطين كلها المهم يسيبوه يتفرغ لحرب إخواني طبعا كانت كارثة كبيرة حكم المسلمين الكامل من سنة 615 لسنة 635 يعني 20 سنة كاملة ضيع فيها القدس حاول مرة أن يعطيها للصليبيين المرة الأولى وفشل والمرة الثانية أعطاها لفريدريك آه، الثاني ملك النمسا وألمانيا واستطاع فريدريك الثاني أن يأخذ القدس ب 500 مقاتل مع فشل ريتشارد قبل الأسد قبل ذلك أن يأخذ القدس من صلاح الدين الأيوبي ب 500 ألف مقاتل وشتان طبعا بين صلاح الدين البطل العظيم وبين الملك الكامل الذي ضيع أملاك المسلمين وحرمات المسلمين نرجع تاني نتكلم على الموقف آه، في فلسطين بعد الجريمة الشنيعة التي قام بها الكامل من تسليم مدينة القدس إلى فريدريك الثاني ملك ألمانيا والنمسا وكان طبعا قوته ضعيفة جدا ملك ألمانيا والنمسا معاه 500 مقاتل ومع ذلك سلم له القدس هكذا وكان هذا التسليم في سنة 626 من الهجرة وده بيوافق آه، تقريبا سنة آه، آه، 1229 من الميلاد وهذا السقوط كان بعد 43 سنة من تحرير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لمدينة القدس مات الكامل في سنة 635 من الهجرة 1237 من الميلاد وترك على حكم العالم الإسلامي أو الدولة الإسلامية مكونة من مصر والشام والحجاز واليمن آه، ترك عليها ابنه العادل وطبعا يعني سيبكم من الأسماء الكبيرة ديت الكامل والعادل والمعظم يعني أسماء آه، ضخمة لكن لا معنى لها وكالعادة حصل صراع بعد وفاة الكامل على الملك إلى أن وصلت سنة 637 من الهجرة اللي هي بتوافق سنة 1239 من الميلاد عندما تولى حكم مصر رجل نحسبه من الصالحين وهو أعظم شخصية في الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وهو الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله آه، بدأ الم- الملك الصالح نجم الدين أيوب يعيد تنسيق الأوضاع من جديد وكان عنده يعني حمية للجهاد في سبيل الله وعنده وجهة نظر آه، واضحة لإدارة الأمور وعنده قضية آه، بتشغله وهي تحرير بلاد العالم الإسلامي قدر ما يستطيع من الجيوش الصليبية وإعادة توحيد الأمة الإسلامية مرة آه، ثانية لكن طبعا كان للاسف ما هوش لوحده في هذا ال- الوضع بعد وفاة ال- الكامل تمزقت الأمة الإسلامية آه، بين أولاده وبين أولاد أخيه وبين أعمامه وهكذا فالملك الصالح نجم الدين أيوب وصل إلى الحكم في مصر لكن الملك الصالح إسماعيل وصل إلى حكم دمشق الملك الصالح إسماعيل هذا شخصية منحرفة جدا شخ- شخصية شديدة الولاء للصليبيين ما عندوش أي مانع يبيع أي شيء آه، في سبيل ان هو ي- يصل الى الحكم والى التوسع والى التملك وضع ايديه في ايدين الصليبيين عشان يغزو آه، مصر ويحتل مصر من يد ابن اخيه الملك الصالح نجم الدين ايوب وعلى منطقه الشوبك والكرك كان في واحد اسمه الملك الناصر داوود وبرضه شخصيه ليس لها وزن في التاريخ الملك الناصر داوود قريب جدا من القدس فلقى ان القدس الحاميه الصليبيه اللي فيها ضعيفه فخد الجيش بتاعه وذهب الى القدس واستطاع ان يحتل القدس ليس احتلال القدس هنا آه، يعني من وجهه نظر اسلاميه ولا تحرير البقاع المقدسه ولكن مجرد توسيع الاملاك له وانهى بذلك حكم الصليبيين للقدس بعد 11 سنه من تسليم الكامل لها احنا قلنا الكامل سلمها سنه 600 آه، 626 الى 637 لكن بمجرد ان تولى الملك الناصر داوود حكم القدس راح الملك الصالح إسماعيل وكانت له قوة أكبر بكثير من الملك الناصر وعقد اتفاقية مع الصليبيين على أن يساعدوه في غزو مصر واحتلال مصر وضمها لأملاكه في نظير أن يسلمهم القدس من جديد هياخدها من الملك الناصر آه، داوود ويديها لهم من جديد يسلمهم القدس ومش بس كده قال لهم وكمان خدوا المسجد الأقصى وخدوا قبة الصخرة انظر إلى الخيانة العظمى والجريمة الشنيعة فعل ذلك بالفعل الملك الصالح إسماعيل واعترض العلماء في ال- الزمن المعاصر له وأشهر هؤلاء العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله اعترض على منابر آه، دمشق وكان طبعا آه، من جزاء هذا الاعتراض أن سجن وأقصي عن ال- كرسي ال- القضاء بل ونفي بعد ذلك إلى القدس بعيدا عن دمشق لكن مع كل هذه الاعتراضات من العلماء إلا أنه فعلا تم تسليم القدس مرة ثانية للصليبيين في سنة 638 من الهجرة يعني تقريبا في سنة 1240 من الميلاد وعادت من جديد للصليبيين الملك الصالح نجم الدين ايوب طبعا كان في مصر شاف كل هذه الاحداث ومستعد لقتال الصليبيين المجتمعين مع المسلمين بقيادة الملك الصالح إسماعيل وبالفعل تم بينهم لقاء وصدام وكان هذا اللقاء في آه، ال- غزة وانتصر في ال- نجم الدين أيوب انتصار كبير وخلص هذا الانتصار وتوجه مباشرة إلى القدس واستطاع في سنة 642 من الهجرة الموافق 1244 من الميلاد أن يحرر القدس مرة ثانية بس المرة دي حررها تحرير إسلامي ورافع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وداخل فيها بنية وبعزيمة ورجع من جديد المجد اللي عمله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بتحرير القدس وظل الحكم إسلاميا في القدس بعد هذا التحرير لمدة 693 سنة متصلة قرابة سبع قرون لم تدخل الجيوش المعادية دولة مدينة القدس مطلقا إلا عندما دخلها الجيش الإنجليزي في سنة 1335 هجرية موافق 10 ديسمبر سنة 1917 ميلادية يعني في أوائل القرن العشرين زي ما إن شاء الله هنشوف مع بعض في الحلقات لكن قعدت قرابة سبعة قرون كاملة منذ أن حررها نجم الدين أيوب الملك الصالح آه، حرة ولم تدخلها الجيوش المعادية آه، أبدا نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملة وأن يحرر كل أرض فلسطين وكل بلاد المسلمين في هذه المعارك الجيش المصري اللي كان بقيادة الملك الصالح نجم الدين أيوب كان فيه آه، آه، شيء من القلة والضعف ما كانش عنده الإمكانيات العالية لأن طبعا الجيش ده كان متكون أيام الكام- الملك الكامل والملك الكامل ما كانش عنده رغبات كبيرة في آه، تنمية الجيش الإسلامي فكان الجيش ضعيف فاستعان آه، الملك الصالح نجم الدين أيوب بالجنود الخوارزمية مين الجنود الخوارزمية؟ دولت جنود من دولة خوارزم الإسلامية وهي دولة كانت تسيطر على شرق العالم الإسلامي وللأسف الشديد كانت قامت دولة التتار زي ما نتعرف على هذه الأحداث قامت دولة التتار فاكتسحت شرق العالم الإسلامي وهرب جنود دولة خوارزم في كل مكان واستقطبهم الملك الصالح نجم الدين أيوب وأتى بهم ليحاربوا معه في جيشه لكن الجنود الخوارزميه دول كان عندهم مشكله ان هم جنود مرتزقه يعني مع اللي يدفع اكتر ما عندهمش آه، حميه اسلاميه ما عندهمش نيه واضحه في القتال فجاءوا مع الملك الصالح نجم الدين ايوب وحاربوا معه لانه يعطيهم ثمن هذا القتال لكن اذا دفع احد الاعداء للملك الصالح نجم الدين ايوب مبالغ اكبر فانهم ينتقلون الى عدو الملك الصالح نجم الدين ايوب وبذلك اختلت الموازين في جيش الملك الصالح نجم الدين ايوب مما دفعه الى امر آه، جديد وهو الذي ادى بعد ذلك الى نتائج كبيره ايجابيه للامه الاسلاميه وهو تربيه المماليك الصغار. بدا يستقدم المماليك من هنا وهناك يعني عبيد من اطراف العالم الاسلامي ياتي بهم هم صغار في السن في سن الرابعه او الخامسه من العمر ويبدا في تنشئه هؤلاء في آه، قصره وفي قلعه انشاها الى جوار قصره ويربيهم تربيه اسلاميه خالصه يعلمهم اللغه العربيه في البدايه ويعلمهم القران والسنه ويعلمهم الفقه الاسلامي ويعلمهم آه، مبادئ الاداره ومبادئ السياسه ويعلمهم الفروسيه والجهاد في سبيل الله يعني انشا جيش عسكري منذ طفوله منذ الطفولة منذ نعومة الأظافر إلى أن يشب ويصبح شاب قوي مقاتل عنده نية وعنده جهاد وعنده علم وعنده لغة آه، عربية قوية وعنده آه، قدرة على القتال والمناورة وعنده وضع الخطط العسكرية والاستراتيجية وعنده قدرة على إدارة البلاد والعباد يعني سبحان الله فعلا كون جيش على أعلى مستوى والجيش ده هو اللي أصبح بعد كده عماد الجيش المصري لفترة طويلة الكلام ده بدأوا من بعد آه، انتصار آه، فتح بيت المقدس أو فتح القدس واستمر فيه آه، فترة من الزمن واستكملوا بعد كده الذين جاءوا من بعده رحمه الله آه، وصل ال- الموضوع طبعا لأوروبا وعرفت بوجود ملك قوي زي ملك آه، الصالح نجم الدين أيوب وعلمت أوروبا بسقوط آه، بيت المقدس في يد المسلمين طبعا اهتزت أوروبا وقام البابا بتحريك آه، حملة صليبية سابعة للعالم الإسلامي وكان على رأس هذه الحملة الملك لويس التاسع وهي من أشهر الحملات في تاريخ الصليبيين طبعا ملك فرنسا بكاملها توجه بنفسه على رأس- رأس هذه الحملة وكان الغرض الوصول إلى دمشق لكن لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب الذي يوحد مصر والشام تحت آه، إمارته آه، مستقره في القاهرة فتوجهت الحملة إلى مصر وعينها على آه، دمشق ونزلت على ميناء دمياط اللي هو الميناء الرئيسي آه، اللي احنا عارفين إن هو أكبر المواني في هذا الوقت للدولة المصرية واحتلوا ميناء آه، دمياط الحقيقة بدون داعي لأن ال- ال- المجموعة التي كانت تحرس آه، ميناء دمياط انسحبت بلا آه، دواعي عسكرية مقبولة وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب بإعدام 54 من قوات الجيش المصري نتيجة هذا السقوط لدمياط وبسرعة جهز الجيوش وحاول ان هو ينقذ دمياط لكن فشل في انقاذ آه، دمياط واحتلت دمياط وقام الصليبيون بمذبحة بشعة في داخل دمياط قتلوا فيها الرجال والنساء والأطفال وسالت الدماء في شوارع دمياط بكاملها وحولوا مسجد دمياط إلى كنيسة وبدأوا يتوجهوا من دمياط إلى غيرها طبعا عينيهم على القاهرة وبياخدوا فرع دمياط فرع النيل عشان يتوجهوا من دمياط إلى القاهرة فبسرعة الملك الصالح نجم الدين أيوب خد الجيش بتاعه وتوجه إلى مدينة المنصورة اللي أنشأها قبل كده ال- الكامل سنة 617 من الهجرة على آه، نهر النيل توجه إلى هناك حتى يلتقي بالجيوش الصليبية قبل أن تصل الجيوش الصليبية إلى آه، القاهرة بالفعل وصل بالجيش بتاعه إلى هناك وعسكر الجيش الإسلامي أمام الجيش آه، الصليبي وكان على قيادة الجيش الإسلامي فارس الدين أقطاي والظاهر آه، بيبرس آه، ركن الدين بيبرس وكانت القيادة العليا للملك الصالح نجم الدين أيوب لكن سبحان الله شاء الله عز وجل أن يموت الملك الصالح نجم الدين أيوب وهو في ميدان القتال في 14 شعبان سنة 647 من الهجرة وده بيوافق سنة 1249 من الميلاد ليترك المسلمين في أزمة حقيقية الجيوش الإسلامية أمام الجيوش الصليبية وزعيم البلاد آه، توفي في هذا الوقت لكن قامت من بعد زوجته المشهورة شجرة الدر واستطاعت أن تدير الأمور وتجتمع مع قادة الجيش ال- الإسلامي فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس واستطاعت أن تدير الأمور بكفاءة عالية جدا بل وأرسلت إلى توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب في حصن كيفة ودي طبعا موجودة في تركيا أرسلت له رسالة عاجلة أن يأتي إلى مصر لتسلم أملاك أبيه وحكم مصر وحكم العالم الإسلامي وبالفعل وصلت الرسالة إلى توران شاه وأسرع إلى مصر وفي هذه الأثناء تمت موقعة المنصورة العظيمة جدا وحقق المسلمون انتصارا ضخما هائلا على الجيوش الصليبية وانسحبت الجيوش الصليبية في اتجاه دمياط وأتى توران شاه آه، ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب وقاد الجيوش في معركة ثانية لمعركة فرسكور في آه، 2 محرم سنة 648 من الهجرة 1250 من الميلاد واستطاع أن يحقق انتصارا ثانيا هائلا على الجيوش الصليبية بل وأسر لويس التاسع وقتل من الصليبيين أكثر من 30 ألف مقاتل وكان انتصارا ساحقا للمسلمين لكن للأسف الشديد بعد عدة شهور من هذا الانتصار قتل توران شاه بعد عدة فتن في داخل مصر وبالتالي دخل المسلمون في أزمة كبيرة جدا ترى من الذي سيتولى الحكم بعد آه، توران شاه وهو يعتبر آخر حكام الدولة الأيوبية وليس له وريث كان شابا صغيرا ترى كيف سيكون رد فعل شجرة الدر وكيف سيكون رد فعل الجيش المصري المعتمد الآن على المماليك الذين استخدمهم آه، نجم الدين أيوب ترى ما هو رد فعل الصليبيين والقوى المعادية لأمة الإسلام في ذلك الوقت ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته